من له أذنان للسامع فليسمع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم سلسلة تأملات لقداسة البابا شنور الثالث في أمثال السيد المسيح عظة عن مثل السامري الصالح ما يقوله الروح للكنائس
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اريد ان اكلمكم اليوم بنعمه الله عن مثل السامري الصالح ومثل السامري الصالح موجود في لوقا اصحاح عشرة من آية خمسة وعشرين لغاية آية ستة وتلاتين السامري الصالح مثل محبوب جدا لدرجة أن وجدت كثير من المؤسسات باسم السامري الصالح باسم السمير الصالح وخصوصا المؤسسات الخاصة بالشفقة على الناس مناسبة هذا المثل إن السيد المسيح جاله واحد ناموسي ناموسي يعني من علماء الناموس من علماء الناموس اللي دارسين الشريعة يعني كويس وسألوا ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية وطبعا ده سؤال مهم وجه إلى السيد المسيح كثيرا وله أمثلة في الكتاب المقدس ناس بيهتموا بأبديته فقال له كيف تقرأ أنت راجل بتاع ناموس وبتقرأ في الناموس يعني في الشريعة فقال له الآية بتاعت تثنية إصحاح ستة تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك قال له افعل هذا فتحيا يعني مش كفاية انك تعرف الناموس ينبغي ان تعمل به لأن يبدو ان هذا الرجل كان عالما بالناموس ولكن لم يكن يعمل به فهو علشان يبرر نفسه عارف طبعا بيحب ربنا دي مش عايزه مناقشه طب يحب قريبه كنفسه فلكي يبرر نفسه سأل المسيح من هو قريبي فلما قال له من هو قريبي اداله مثل الراعي مثل السامر الصالح وبعد ما اداله مثل السامر الصالح سأله في الآخر قال له مين هو قريبك قال له الذي صنع الرحمة قال له اصنع هكذا فعايزين نشوف مثل السامري الصالح ده وحكايته يعني ايه حكاية السامري دي حكاية السامري لها تفسير رمزي ولها تفسير حرفي ايه التفسير الرمزي اولها بيقول انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحه فوقع بين اللصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت أورشليم ترمز إلى المدينة المقدسة أو هي المدينة المقدسة مدينة العبادة مدينة الهيكل مدينة الصلوات والذبائح والتقدمات إنسان مسافر نزل من أورشليم الإنسان المسافر جايز يرمز الى اي انسان في الدنيا ماشي في طريق الحياه مسافر من يوم الميلاد الى يوم انتقاله مسافر في طريق الحياه هذا الانسان نازل من اورشليم وهنا يرينا الكتاب خطوره النزول ان الواحد ينزل من اورشليم ويذهب الى اريحه واريحه دي كانت ترمز الى وضع غير مسبوق كما ورد في يشوع اصحاح سته لما هدم اسوار اريحه وكان الطريق من اورشليم الى اريحه طريقا وعرا بين الجبال طريق صعب جدا وفيه كهوف وكان اللصوص بيقعدوا في الكهوف وكان الطريق خطر فبيقول لك انسان في حياته الروحيه نزل من الوضع المقدس من المكان المقدس ومشي في طريق خطره فتعرض للصوص اللصوص دول روحيا يرمزون الى الشيطان واتباعه يرمزون الى الشيطان واتباعه والشيطان هو اول لص في العالم نهب الانسان ضيعوا من الفردوس وسرق منه طهارته وبراءته وبساطته وسلبه من رضا الله عليه وتسبب في طرده وفي عقوبته بيقول هؤلاء اللصوص مش بس سلبوه من كل ما عنده وانما عروه عروه يعني عروه من ثوب البر عروه من البساطه والبراءه اللي كانت عنده في الاول عروه من حياه القداسه عشان كده في رؤيا اصحاح ثلاثه ربنا بيقول لراعي كنيسه لوديكيا ولا تعرف انك انت عريان وفقير عريان من الفضيلة يعني وهكذا تكون المكافأة في الحياة الأخرى إن ربنا يلبس الإنسان ثوب البر كما كان يقول في سفر الرؤيا يعطيهم ثيابا بيضاء عروه وجرحوه من ناحية قسوة الشياطين عليهم هؤلاء الشياطين الذين لم يفلت منهم احد حتى قيل عن الخطيه انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء والانسان وهو ماشي في طريق الحياه لا يعرف متى يهجم عليه هؤلاء اللصوص الروحيون متى وكيف واين جايز يكون في كمين روحي منصوب له زي ما قال داوود في المزمور نظرت عن يمين وعن يسار ولم يكن من يخلص يعني او من يعرف وخصوصا اذا كانت الطريق وعره او جايز اللصوص دول يخدعوه بطريق الخداع زي ما بيقول الكتاب هناك طريق تبدو للانسان مستقيمه وعاقبتها طرق الموت بيقول تركوه بين حي وميت يعني في حاله روحيه خطره والموت الروحي هو الانفصال الكامل عن الله واصبح وهو حي وميت اصبح عاجزا عن تخليص نفسه لا بد ان يجيله حد يخلصه بيقول المثل ان مر عليه الكاهن وجاز مقابله ومر عليه اللاوي وجاز مقابله ربما اهمال في الرعايه ربما مشغوليه الرعاه ربما ياسهم منه ربما يفكرون في خدمه افضل المهم انه ما جابش النتيجه وبعدين فات عليه السامري الصالح السامري الصالح في المثل ده بيرمز الى السيد المسيح نفسه او في هيئه خدامه داوى جراحه وصب عليه خمرا وزيتا الزيت يرمز الى الروح القدس الخمر يرمز الى سر الافخارستيه وبعدين اخذوا على دابته لعلها دابه الايمان واوصله الى فندق لعلها هي الكنيسه في المثل واعطى دينارين للفندق ربما الدينارين دول يكونوا الانجيل والنعمه او يكونوا التعليم والاسرار وقال له اعتني به الى ان اعود يعني لما يجي المسيح في المجيء الثاني كل دي مثل من الناحيه الرمزيه لكن نيجي من الناحيه العمليه يعني من الناحيه الحرفيه هذا المسافر كان مسافر في طريق وعر طلعوا عليه اللصوص وتركوه بين حي وميت مر عليه الكاهن واللاوي وجاز مقابله يعني بصوا له ومشوا الكاهن واللاوي وظيفتهم الرسمية انهم يهتموا بالناس فعجيب انهم اهمل وظيفتهم الرسميه ومش بس الاهتمام باي انسان جريح ده الاهتمام حتى الرأفة بالحيوان حتى الرأفة بالحيوان في سفر الخروج الصح 23 آية 4 و5 إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ترده إليه يعني مش بس حاجة بتاعت صديقة إذا وجدت ثور عدوك أو حماره شاردا يعني تايه في السكة ترده إليه وإذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله فأنت تحل معه يعني وجدت حمار واقع تحت حمله مفروض تحله علشان يقوم وينجو من هذا الحمل والا ربنا يعاقبك فاذا كان الناموس بيقول هكذا الشريعه بتقول كده والكاهن عارف هذه الشريعه فكيف يهمله صعوبه الكاهن واللاوي دول نازلين من اورشليم يعني الكاهن ده جاي من من الهيكل ربما جاي من تقديم ذبائح من اصعاد محرقات ربما جاي من من تقديمات من صلوات من عباده فمفروض يكون عنده التاثر الشخصي والشعور الروحي فكون انهم ما يعملوش كده يدل على آه، تعب في قلبهم وتعب في خدمتهم وعدم انسانيه بالنسبه اليهم وخصوصا انه من رعيت من رعيتهم لان الجدع ده يهودي نازل من اورشليم يبقى جاي يهودي السامري مش ما بيروحش في الهيكل في اورشليم فشخص من رعيتهم ومن نفس جنسهم وهم مسؤولين عنه والشريعة بتقول لهم خلوا بالكم منه حتى لو كانت بهيمة تاخدوا بالكم منها وحالته تعبانة ومع ذلك ما سألوش جايز هذا الجريح كان له رجاء وعشم فيهم جايز جايز الكاهن والراء وال- واللاوي دول اللاوي ده زي الشماس عندنا يعني مساعد الكاهن في الخدمة جايز كانوا بيعلموا الناس عن الحب وجايز كانوا بيشرحوا للناس تثنية ستة تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك ومع ذلك يمثلان المعرفة مع عدم التطبيق المعرفة مع عدم التطبيق أو يمثلان الشخص اللي بيشتغل بوظيفة رسمية دون أن يكون عنده القلب من الداخل أو ربما عندهم مسؤولية أخرى بينما حالة هذا الجريح أهم أو جايز الكاهن افتكر طيب نسيبه دلوقتي وأول ما أنا أوصل أبقى أكلم المسؤولين أقول لهم روحوا خلي بالكم من الراجل الفلاني اللي بين حي وميت وهذا خطأ أيضا لأن الراجل اللي بين حي وميت كل دقيقة تمر عليه تقربه من الموت يعني جايز لو راح وقال أبعت ناس على بال ما يجوا يكون مات هذا الجريح ودي تورينا الإسراع في العمل الروحي مش أصول كاهن تجيله خدمة أو ربنا يبعت له خدمة في السكة فيسيبها ويمشي أو يفكر إنه يشوف لها حل بعدين يا ناس كانوا بين حي وميت والكاهن ما عملش حاجة فكانت النتيجة أنهم ضاعوا روحيا وانتهوا وأصبحت في مسؤولية على الكاهن ربما كانوا خايفين من اللصوص أيضا ربما اعتذروا بأي طريقة ولكن على الأقل هذا المثل يعطينا فكرة عن خدمة العلمانيين يعني حتى لو الكاهن قصر واللاوي قصر خدمة العلمانيين تجيب نتيجة والمسيح قال المثل ده عشان يوري الناموسي انه كنتوا اللي بتفتخروا بعملكم الديني وبجلوسكم على كرسي موسى وعلى تفسير الشريعة هذا الرجل غريب الجنس كان أفضل منكم كلمة جاز مقابله يعني شافوه وما عبروش بينما الكتاب بيقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له تيجي بقى حكاية السامري السامري ده رجل غريب الجنس من مجموعة السامريين اللي كانوا محتقرين عند اليهود وكانوا يعتبروا أن لو ظل سامري وقع عليهم ينجسهم وما يرضوش يتعاملوا معاهم وفي قصة المرأة السامرية السامرية قالت للمسيح إن اليهود لا يعاملون السامريين فإزاي أنت بتكلمني ده من جنس غريب يكرهه اليهود وايضا يختلفون معه في العقيده لان السامريين كانوا يؤمنون فقط باسفار موسى الخمسه وما لهمش دعوه بالباقي ليه لان بدات قصتهم لما اختلفوا مع رحب عام ابن سليمان وجوله قالوا له ابوك كان شديد علينا وانت خفف شويه وراح بعام لما استشار الشبان قالوا له لا ده انت تقول لهم ابي قدمك قدبكم بالصياط وانا اقدمكم بالعقارب أنا خنصري صباعي أغلظ من ذراع أبويا وقال لهم كده فانفصل عشرة أصباط وما سابولوش غير آه، سبط يهوذا اللي هو منه وأما اللاويين فسبط لاوي دول بيخدموا الهيكل فلما انفصلوا سكنوا في السامرة وبقت في مملكة إسرائيل في السامرة ومملكة يهوذا في أورشليم لكن خافوا لئلا الناس يرجعوا إلى أورشليم مشتاقين إلى العبادة ويقول لك نحب نقدس نحب ن- نتبارك فيربعام ده عمل تمثالين من ذهب وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر و- وانفصلوا تماما عن اليهود لأنهم ضد رحبعام ابن سليمان ابن داوود قالوا لا عايزين رحبعام ولا عايزين سليمان ولا داوود ولا كل الناس دول ما دام مش عايزين سليمان اللي تعبهم يبقى عايزين لا امثال سليمان ولا سفر الجماعه لسليمان ولا سفر النشيد لسليمان ولا سفر الحكمه لسليمان وسليمان ابن داوود يبقى مش عايزين مزامير داوود ومش عايزين سفر الرعوس اللي جه منه داوود وقالوا ما فيش غير اسفار موسى الخمسه فاليهود كانوا يكرهوهم جدا ويعتبروهم انجاس ولا يتعاملون معه فالمسيح جايب مثل عن واحد سامري من الناس دول كان رجلا صالحا في هذا المثل السيد المسيح بيمتدح شفقة السامري وليس عقيدة السامري زي ما في مثل وكيل الظلم امتدح اهتمام وكيل الظلم بمستقبله ولم يمتدحه في ظلمه يعني اخذ ناحيه واحده هؤلاء السامريون المنبوذون جاء السيد المسيح لكي يخلصهم يخلصهم من احتقار اليهود لهم وبالمحبه يجذبهم اليه ويقودهم الى الايمان الحقيقي وده طبعا عند السيد المسيح انه يهتم بالضعفاء وبالمنبوذين وبالمحتقرين من الناس وبالخطاة وبالعشارين يريد ان يجذبهم اليه فكان السيد المسيح بيتكلم كلام كويس من ناحية السامريين لما حصل ان عشرة آه، كانوا برصا وشفاهم المسيح فما رجعش غير واحد سامري يشكره فالمسيح بدح وقال ألم يأتي إلا هذا الرجل الغريب الجنس عشان يشكر عايز يقرب بين اليهود والسامريين ولما زهق كان ذاهب إلى أورشليم ووجهه كان متجه نحو أورشليم والسامرة في السكة فلم يقبلوه لأن وجهه متجه لأورشليم وأغلقوا أبوابهم في وجهه ويوحنا ويعقوب من تلاميذه قالوا له أتشاء أن تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص فكان السيد المسيح بيحاول يوضب الحكاية مع السامريين وهكذا قابل المرأة السامرية وجذبها إلى التوبة وإلى الإيمان وبشرت الناس وقالت لهم تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت ودخل المسيح إلى السامرة وبشرها وآمنوا به وقالوا إحنا نؤمن إنك أنت المسيح الآتي لخلاص العالم يعني السيد المسيح كان يحاول انه يجذب السامريين اليه ودي توريكم مبدا لطيف جدا عند السيد المسيح انه يكسب الناس مش يخسرهم يكسب الناس مش يخسرهم ما كان أسهل عليه أن يحرقهم بالنار زي ما يوحنا ويعقوب قالوا له قال لهم لا أنا جاي أخلص العالم مش جاي أهلك العالم رابح النفوس حكيم فمن ضمن اهتمام المسيح بالسامريين وخلاصهم ومصالحتهم مع اليهود واعطاء فكره طيبه عنهم قال مثل السامر الصالح السيد المسيح كان ينظر الى النقط البيضاء اللي عند الناس وما ينظرش الى النقط السوداء ما يصدق يلاقي نقطة بيضاء في حياة إنسان ويمتدحها فجاب لهم مثل للسامر الصالح ليصالحهم وأيضا لكي يوبخ هذا الناموسي اللي بيحفظ الناموس ولا يعمل به قال له أنا هجيب لك إنسان غريب الجنس إزاي بيعمل بالناموس جه السامري لعله لعله جاء من مدينة قريبة يقول البعض ربما من بيت إيل من جرزيم من أي حتة وماشي في السكة في هذا الطريق وربما كان مجبرا على الإسراع لأن الطريق اللي بين أريحة وأورشليم طريق وعر وفيه لصوص وخوف اللصوص هناك وخوف من الليل يليل عليه وهو ماشي بص لقى الرجل الجريح ده ملقا بين حي وميت أول حاجة كويسة في الرجل السامري إنه لم يهتم بنفسه إنما اهتم بهذا الإنسان المحتاج لخدمة طب ما أنت ماشي في طريق وعر وجايز يطلعوا عليك اللصوص وجايز الدنيا تليل عليك بلاش جايز يجوا ناس من رجال الشرطة ويلاقوك جنب راجل حي وميت يفتكروك انك انت اللي قتله لم يهتم ابدا بهذه العوائق كما انه ايضا كان انسان غير متعصب مع ان ده راجل يهودي المجروح ومع ان اليهود بيقولوا السامريين انجاز ما يهمش هنا نشوف قريب من هو قريبي ليس قريبي اللي بيته قريب مني انما قريبي هو اللي قلبي قريب منه هو ده قريبي رآه بالصدفة زي ما الكاهن واللاوي شافوه بالصدفة لكن هو لا يعتبر الصدفة صدفة يعتبرها تدبير إلهي ربنا ألقى هذا الرجل في طريقه فلازم يعمل معاه خير مكان لصوص مكان وعر مكان صعب كل ده ما يهمناش المهم أن نعمل خيرا مع هذا بيقول الكتاب لما رآه تحنن لما رآه إيه تحنن فتقدم وضم جراحاته وصب عليها زيتا وخمر تحنن معناها ان الفضيله بدات اولا في قلبه قبل ان تمتد الى يده لكي يضمد جراحه وقبل ان تمتد الى دابته فيركبه على دابته وقبل ما تصل الى الفندق ويعتني بيه بدات اولا في قلبه لما راه تحنن انا عايزكم تتتبعوا كلمه تحنن ديه في أعمال السيد المسيح وفي معجزاته بالنسبة لابن أرملة نايين لما أمه كانت بتبكي عليه لما رآها تحنن وتقدم وأقام الولد بالنسبة للشعب التعبان المسكين لما رآهم تحنن لأنهم كانوا منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي له عمل الشفقة على المساكين لابد أن تبدأ بالحب والحنان احنا عملنا مع الفقراء والمساكين مش عمل موظف في الخدمة الاجتماعية ده عمل حب وتحنن في الأول ومن أجل الحنان يتم الباقي من أجل الحنو لما رآه تحنن فتحرك قلبه من نحوه بعد كل ده بقى الخمر والزيت والدبة والفندق والدرهمين كلها نتائج لحياة القلب وهنا أشفق على عدو أشفق على عدو مش مجرد آه، عمل بسبب جاذبية الدم أو الجنس أو الدين أو الحاجات دي لا أبدا شخص عدو يختلف معه في الجنس ويختلف معه في المذهب ولم يخشى خطرا ولا متاعب ولا مجيء لصوص اشتغل للتو واشتغل بسرعة كبيرة وغسل الجرح وضمده وصب عليه خمرا وزيتا الخمر عشان فيه كحول كان بيكوي الجروح والزيت بيعمل زي عازل فزمان كانوا بيستخدموا الخمر والزيت في آه، شفاء الجروح طبعا هو كان معاه في دبته خمر وزيت حطتهم لنفسه للظروف فبذلهم من اجل هذا المسكين وضحى لاجل غيره واعطى كل قلبه في الاول عينيه نظرت بحنان ايديه امتدت لعمل التضمير آه، جسمه كله استخدمه في رفع الجريح ودبته استخدمها من اجله وفلوسه الدينارين اداهم والدينارين دول كانوا بتاع شغل يومين يعني في متى عشرين لما رب آه، مثل صاحب الكرم اللي جاب ناس يشتغلوا عنده اتفق معاهم يديهم دينار في اليوم فده شغل يومين ومش بس كده وإنما اشتغل في متابعة الأمر في كلمة لطيفة جايز الناس ما بياخدوش بالهم منها بيقول إيه وأتى به إلى فندق واعتنى به وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهم في الغد لما مضى يعني بات معاه الليلة يعني مش جابوا الفندق وقال للراجل خلي بالك من الراجل ده ودي مشي بات معاه الليلة يعتني به ويطمئن على سير العلاج ويطمئن ان الراجل ما ماتش ده بين حي وميت فلما جه الصبح ولقاه لسه سليم يعني خرج من العناية المركزة بتاع طول الليل آه، اطمأن ومشي وقال له خد الدينارين دول واعتني به وهكذا أيضا أشرك الغير في عمل الخير اتصرف بسرعة يعني لم يتردد ولم يفكر ولم يقل أعمل كده ولا لا ساعات التردد والتفكير بيدي فكرة لعدو الخير أن يتدخل فإذا الواحد عمل خير أو جاله فكر خير يعمله على طول ولا يتردد ولم يهتم براحته يعني إيه ما اهتمش براحته أخذ الرجل وأركبه على دابته وطبعا أركبه على دابته يبقى هو راح ماشي ومش بس ماشي وبيسندوا على الركوب احسن يقع تنازل عن الركوبه وتنازل عن راحته ومشي في هذا الطريق الكرب الوعر وهو يسند الرجل الجريح لغايه لما وصله الى فندق كبير وادى الليله معاه وجد ان راحته هي في راحه غيره مش بيفكر في نفسه كان بعيدا عن ال- عن الأنانية في المثل الكاهن واللاوي كل منهم كان أنانيا لكن ده كان بعيدا عن الأنانية وكان محبا للمحتاجين والمعوزين وللمرضى وللضعفاء واهتم بيه وربنا قدم هذا المثل علشان يوريهم ان السامريين ايضا فيهم خير وايضا يريهم ان ما فيش تعصب للجنس او العقيده في خدمه المحتاجين او في خدمه المرضى زي مره زمان وانا علماني دخلت ازور واحد في مستشفى لقيت يافطه كده مكتوب عليها نحن لا نسالك عن دينك او مذهبك انما نسالك عن صحتك جايز الناموسي اندهش لما جت سيره السامري ده في في كلام المسيح ربما اليهودي الجريح اندهش لما وجد واحد سامري جاله افتكر هيخلص عليه لكن لقى ان هو جاي يساعده السامري ده لم يفكر في الرسميات انما فكر بقلبه المحب وصنع معه الخير كما يقال ان المحبه كالنور المحبه كالنور تنتشر في كل مكان وفي كل اتجاه ولا تميز بين شخص وشخص الشمس بتشرق ولا تفكر مين اللي بتشرق عليه هل هو خاطئ او بار هل جنسه ايه هل دينه ايه هل فكره ايه هل عقيدته ايه لا ابدا المحبه كالنور تنتشر في كل مكان وتنير لكل شخص بلا تفريق اما من جهه الدينارين اللي في جيبه واداهم له فغالبا ما كانش عنده غيرهم لان الراجل السامري ده برضه كان راجل فقير ده مش جاي في مركبه يجرها جياد كالاغنياء او عنده سايس او خادم او سواق ده هو يا دوبك على ركوبه واللي في جيبه ادهم له وفيما هو يعتني بهذا الجريح يذكرنا بان ال- اليد التي تعمل في الخير لا تتعب لان الله هو الذي يحرك هذه اليد اما ماله فليس له الانسان الشفوق الحنون اللي زي السامر الصالح يعتبر ان ماله ليس له وانما ماله هو ملك لغيره هو وكيل عليه يعمل به الخير بقي ان اقول لكم ان السامري يمثل شخصيه المسيح والمسيح جاء يطلب ويخلص ما قد هلك مش بس اللي بين حي وميت جاء يطلب ويخلص ما قد هلك ولما جاء يخلصنا كبشر مش كنا مجرد جرحى كنا امواتا بالخطايا وجاء السيد المسيح كما قال لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى ما جئت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبه ولم يعطي مجرد دينارين وانما اعطى حياته ودمه وملكوته بقي ان اقول لكم ان كان القصه دي فيها اربع اشخاص لكن هناك خامس لا بد ان نتحدث عنه اربع اشخاص الجريح والسامري ادي اتنين والكاهن واللاوي ادي اربعه إذا مين الخامس في القصة؟ الخامس في القصة هو الله الذي كان يحرك العملية كلها. يعني الله هو الذي أرسل السامري في الوقت المعين لكي يهتم بهذا الرجل برضه في الوقت المعين قبل أن يموت وهو بين حي وميت. وقبل السامري ارسل الكاهن واللاوي فلما الكاهن واللاوي ما جابوش نتيجه ارسل السامري وهو الذي اعطى هذا السامري شعور المحبه والشفقه وكان يحرك الكل والله برضو سمح بأن ذلك المسافر يجرح لكي يعطي فرصة لفاعل الخير أن يعملوا الخير معه يعني كانت فرصة ربنا قدمها للكاهن واللاوي لكي يعملها خيرا فلم ينتهز الفرصة وفرصة أعطاها ربنا للسامر الصالح لكي يعمل الخير فانتهزها أما من جهة الجريح فنتذكر عبارة الكتاب بأن الله يجرح ويعصم يسمح أن ذلك المسافر يجرح وفي نفس الوقت يدبر له كيف يداوى من جرحه وهكذا ربنا دبر السامري وأعطاه الشعور الطيب وحتى أعطاه له الدينارين اللي معاه ولما بذلهما السامري قال لربنا من يدك أعطيناك اتفضل وتصلي